بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نكمل آخر جزء من سفر هوشع أصحاح 12 إفرايم راعى الريح وتابع الريح الشرقية كل يوم يكثر الكذب والاغتصاب ويقطع مع أشور عهدا والزيت إلى مصر يجلب يعني إيه الكلام ده لسه ربنا زعلان على شعبه وبيوبخ إفرايم وإسرائيل راعى الريح دي زي ما قالها الصح اللي فات لما قال إيه يزرعون ريح ويحصدون زوبعة راعى الريح يعني إيه يعني مشغول بالهواء مشغول بالهوى الإنسان اللي مشغول بالشهوات وبالدنيا هوى بخار وهم وتابع الريح الشرقية كل يوم واحد من القديسين قال تأمل غريب شوية عن الريح الشرقية دي قال الريح الشرقية دي هتبقى إشارة للمسيح الدجال تأملات بقى الأباء الفطاحل بتوع زمان لأنه المسيح الدجال هيظهر في الشرق عند أورشليم يعني وهو اللي هيعلم الناس الكذب والاغتصاب ولأن ربنا له ريح يعني روح فالتاني هيبقى له روح شر ينشر الشر والفساد في العالم إنما هي مقصود بها ببساطة تابع الريح الشرقية كل يوم يبدو إن هم وقتها بسبب الوثنية اللي في حياتهم بيتابعوا الرياح وبيعتبروا ان معاها بيخمنوا عارفين ساعات العلوم بتنحرف وتبقى فيها حاجات وثنية يعني بعض العلوم بتاعة الفلك ساعات تبتدي تدخل في دجل ويقول لك الريح بتقول والهواء ويوشوش الودع والكلام ده كله عبارة عن دجل وأحيانا يبقى شغل شياطين يكثر الكذب والاغتصاب الكذب من الخطايا اللي أغلب الناس فاكراها خطية صغيرة إنما الكذب خطية وحشة قوي والكذاب يقدر يعمل أي خطية بعد كده اللي يبتدي بالكذب ممكن يغلط أي خطية ومن الخطايا المهلكة خطية الكذب في آية واضحة تقول تهلك كل الناطقين بالكذب وآية تانية بتقول لا كذابون يرثون ملكوت السماوات ومحطوطة كلمة كذابون مع لستة فيها الزنا وعبدة الأوثان لستة كده بلاك ليست يعني محطوط الكذابين فيها الناس بتستسهل الكذب إنما الكذب ده خطية صعبة وبولس الرسول يقول لا تكذبوا بعضكم على بعض لأنكم خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله فالكذب حركة من حركات الإنسان العتيق الإنسان العالمي الجسداني الشهواني بتاع الدنيا إنما الإنسان الروحاني ما بيعرفش يكذب ما بيعرفش يكذب يكثر الكذب والاغتصاب ويقطعون مع أشور عهدا ده اللي قلناها تقريبا نفس المعاني بتتكرر إنه معاهدين الدنيا متفقين مع الدنيا على الفساد ماشيين زي ما الدنيا ماشية كل اللي بيحصل في الدنيا هم بيعملوه والزيت إلى مصر يجلب يعني إذا كان الزيت إشارة للروح القدس اللي فينا أو نعمة ربنا أو المسحة اللي واخدينها الزيت المصر هنا رمز للفساد لأن في الوقت ده مصر وثنية كأن الإنسان الروحاني بيطلع ثروته الروحية ويديها للدنيا ويملك مصر على نفسه يمسلك الشيطان على نعمة اللي هو واخدها انت واخد الروح القدس تدوس على الشيطان وتفعصه انما انت رايح تدي الزيت لمصر يعني رايح تحط راسك اللي فيها الروح القدس وتسلمها فريسة الأفكار الشر فللرب خصام مع يهوذا وهو مزمع أن يعاقب يعقوب بحسب طرقه بحسب أفعاله يرد عليه يعني ربنا زعلان وناوي يعاقب إنما احنا اتفقنا ان الجزء ده كله حب ويشد وبعدين يرجع يقول فين أيام زمان الحلوة هنبتدي في أيام زمان اهو أص إسرائيل هو مين في الأصل يعقوب ويعقوب زي ما انتم عارفين في أول حياته يعقوب يعقوب يتعقب ويتعقب دي يعني آه وصولي يعني واخدين بالكم لأنه مسك في, في رجل أخوه وطول الوقت بقى يجري كده عاوز ياكل كل حاجة من عند الناس فيحكي ربنا حكاية يعقوب ده اللي هو أصل الشعب ده كله يقول في البطن قبض يعقوب أخيه قبض بعقب أخيه وده أصل كلمة يعقوب جت كلمة يعقوب إن هو لقوه طالع ماس ما هم توأم ماسك في كعب عيسو فإيه فعيسو يا عيني طول عمره متغاظ منه إن أخوه لازق له وبياخد حاجته هو فاهمها كده إنما يعقوب هذا المتشبث بحق غيره والمستغل والكذاب في أول حياته امتى بقى بني آدم حلو بقوته جاهد مع الله يعني أيوة قد تكون أنت إنسان مليان طباع وحش يعقوب إنما أنت ممكن تبقى إسرائيل لما تجاهد مع ربنا بدل ما تبقى ماسك في كعب أخوك وغيران من الناس وعمالك خناقات مع أخواتك في الدنيا وعاوز تاخد الحاجة اللي في ايديهم ما تسيبك من الكلام الفاضي ده وتاخد اللي في ايد ربنا هتلاقي ربنا سهل قوي تقول له هات يقول لك خد حكاية غير الناس خالص انت تقول لعيسو هات يقول لك ليه وتتخانقوا انما ربنا تقول له هات يقول لك خد فيقوم في البطن قبض يعقوب بأخيه يعني مولود كده طبعه صعب مولود في حاجات كده تخوف ولكنه جاهد مع الله يعني ربنا بيفتكر يعقوب ويقول يعقوب صحيح طباعه وحشة إنما أصبح قديس احنا بنقول يعقوب إسرائيل قديسك في الصلاة لقرا حياة يعقوب يستغرب إن الكنيسة بتسميه قديس لكن في آخر حياته يعقوب قديس 100% ساعة ما سهر الليلة بتاعته وشاف المسيح حياته بقت حاجة تاني تمام بقى راجل تقي جدا وبقى ما بيعرفش غير الصلاة وبقت الدنيا صغيرة في نظره خالص جاهد مع الملاك وغلب امتى جاهد وغلب دي بقى لازم نرجع نقراها بقى سفر التكوين اصحاح 32 هو يعقوب شاف ملاك كتير في حياته انما هي ليلة واحدة اللي شاف ملاك الرب اللي هو المسيح انتوا فاكرين طبعا بس انا عاوز اوريكم حتة مهمة قوي في ربط الكتاب ببعضه هنا يعقوب كان هربان من عيسو زي ما انتم عارفين وراح ناحية خاله لبان وعاش سنين طويلة قوي يزيدوا عن عشرين سنة ولما طلع هربان كان معاه عصايته عقبال ما وصل للبان ابتدى لبان لبان طبعا بقى الكذب طبع كمان فابتدوا يقسموا على بعض وقعد سبع سنين عشان يتجوز الأولانية وسبع سنين خدها في التانية وبعدين جاب عيال كتير من الأولانية والتانية ومن الجواري وبقى معاه 11 عيل كل ده عند لبان خلاص أخوه فين وأبوه فين وأمه فين نسي الكلام ده خالص وما سمعناهوش صلى خالص في الفترة دي يعني وهو طالع هربان من عيسو نام حلم بالمسيح نزل له على السلم سلم يعقوب ووعده ربنا قال له مش هسيبك يا يعقوب وهكون معاك حيثما ذهبت فقام يعقوب في اليوم ده كان في حتة تدين طلع لإسحاق وإبراهيم وعمل الحجر بتاع اللي تحت راسه مذبح وصلى وقال له يا رب أوعدك لو كنت معايا تبقى أنت إلهي إنما ما التزمش زي ما بيحصل معانا ربنا بارك له والتزم بكل اللي قاله ربنا إنما يعقوب ما التزمش بحاجة خالص ما سمعناهوش عاش كويس إنما كذاب والأخبطة وغش والدرجة طالع ومعاه ستات وعياله وفي طرافيم أوسان صغيرة في جيوب الشنط مع مراته معلش يعني عاوز اقول هو لو كان علم مراتاته ومحبة ربنا ما كانش حصل كده فيعني معناها ان هم لسه بيت مش بعيد عن ربنا وهو راجع كان خناقة كبيرة مع لبان فربنا جه لبان في نص الليل قال له ما تمدش ايدك على يعقوب يعني ربنا الاخر وقت بيحمي ابنه يعقوب بالرغم ان يعقوب مش ملتزم ولبان قابله قال له له ربنا بتاعك مسك ايدي انا كنت عملت فيك وسويت لكن هنحط الطوب ده هنا لو عديت من هنا انت مسؤول عن نفسك ما ترجعش خالص ناحيتنا خالص ملناش عمار مع بعض يعقوب قال له طب خلاص على كده يعقوب نازل ناحية بلاده فقال يعني نبعت ما هو لازم هيعدي عند عيسو فقال نبعت نقول لعيسو ايه اخوك راجع نشوف ميته ايه فبعت غلام صغير اخوك راجع فرجع الغلام بسذاجة يقول له عيسو طالع يستقبلك ومعاه 400 راجل هو سمع 400 راجل فهم ان ده استقبال دموي ده استقبال طار الطار بايت وما مهديش وعيسو فعلا رمز لكده رمز للشر والانتقام وال... عشان كده كتاب قال أبغضت عيسو مش عيسو كشخص كمنهج بس معناه عيسو بقى مفهوش ولا حاجة في ربنا إنسان جزداني صحيح اتظلم في وقت إنما عايش لنفسه وعايش بدراعه لآخر عمره فيعقوب بقى احتار لأنه ما يقدرش يرجع وما يقدرش يطلع والحكاية بقت زنقت وعيسو جاي في السكة والحكاية فيها موت وأولاد فافتكر ربنا فحصل الآتي تكوين 32 عدد 23 أخذهم وأجازهم الوادي ده على أولاده وأجاز ما كان له وبقى يعقوب وحده يبقى أول شرط للصلاة الحلو والخلوة الطويلة تبقى لوحدك بقى عشان ربنا يجيلك وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه يعني الإنسان مش قادر على يعقوب وهذا الإنسان ده مش لسه مش عارفين ده مين فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه يعني خبطوا كده في حق فخذه فاتخلع فبقى يعرق وقال أطلقني لأنه قد طلع الفجر كلام غريب فقال لا أطلقك إن لم تباركني هو عارف أن ده مش إنسان في الغالب أنا بعتقد كده أن هذا الإنسان هو نفس الصورة اللي شافها يعقوب من عشرين سنة في الحلم وهو إيه جايله على السلم بيقول له أنا هكون معك عشان كده مرضاش يسيبه وعشان كده قال له أنت وعدني ببركة مش هسيبك غير لما تديني بركة إنما يعقوب لا كان لسه فاهم يعني إيه ربنا ويعني مش فاهم لسه هيفهم دلوقتي فقال لا أطلقك إن لم تباركني فقال له ما اسمك قال يعقوب فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب دي الحتة اللي قالها هوشع هنا بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وغلبت أو قدرت دي اللي قالها هوشع هنا جاهد مع الملاك وغلب عشان كده تسمى إسرائيل وسأل يعقوب وقال أخبرني باسمك فقال لماذا تسأل عن اسمي وما قالوش حاجة لسه وباركه هناك تاني آية بقى تكشف كل حاجة فدعا يعقوب اسم المكان فنوئيل قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي هو أدرك على الفجر أنه ما كانش حلم أنا كنت شايف ربنا بعيني ومسكت فيه واتخانقت معاه وغلبته غلبت ربنا يعني ايه يعني خدت اللي عاوزه قال له أصلك أنت شاطر أنت غلبت الناس وخدت اللي عاوزه من الناس إنما تشطرت أكتر من كده وطلعت أنصح من كده غلبت ربنا وخدت اللي عاوزه من ربنا فهنا شوفوا التعبير العجيب جاهد مع الملاك وغلب مين فينا يقدر يغلب ربنا ابعدي عني عيناك لأنهما قد غلبتاني في دموع تغلب ربنا وفي جهاد يغلب ربنا بنغلب ربنا يعني بصراع وجهاد احنا نستاهل الإعدام إنما بالتوبة تغلب ربنا ويديك غفران نستاهل جهنم إنما بالجهاد تغلب ربنا وتاخد الأبدية نستاهل غضب ربنا إنما بالجهاد والصلاة والسهر تغلب ربنا وتاخد كل محبة ربنا وطيبة ربنا فبيقول جاهد مع الملاك وغلب بكى واسترحبه هي دي بقى اللي انا عاوز اقف عندها عرف منين هوشع دي ما جاتش في النص ما جاتش في النص وهنا بقى في سر من اسرار الكتاب المقدس ان الروح القدس يكشف لاباء الكتاب بالروح ما كان يحدث في الماضي لان هو روح ربنا اللي حاضر كل الاحداث يعني ايه وحي يعني إيه هوشع ده كتب وحي إلهي يعني الروح القدس كشف له بعض أسرار الليلة دي اللي محدش حضرها غير يعقوب فقال لا ده بكى وطلب الرحمة يبقى الصراع ما كانش مصارعة حرة ده كان عبارة عن صراع صلاة كان في دموع كان في طلب رحمة من جمال الكتاب ان هوشع اللي يفصله عن يعقوب حوالي ألف سنة يعقوب قبل هوشع تقريبا بألف سنة هوشع يقول بكى واسترحموا طب عرفت منين بولس يتفصل عن أبونا إبراهيم بحوالي ألفين سنة وبولس يقول كلام عن أبونا إبراهيم مش موجود في الكتاب في العهد القديم جبته منين يا بولس عرفت اللي في قلب إبراهيم إزاي الروح القدس بولس يقول ان ابونا ابراهيم وهو رايح يذبح اسحاق كان متاكد ان اسحاق هيقوم من الموت عشان كده رفع السكينه طب عرفتها منين دي قال لا ما هو انا الروح القدس بيقول لي ابونا ابراهيم كان حاسس بايه يا رجعك ألفين سنة ونقل لك مشاعر أبونا إبراهيم وفهمك يعني إيه أبونا إبراهيم آمن بالقيامة ألفين سنة قبل المسيح أيوه ده عمل الروح القدس عشان كده القصة على قد نصها في تكوين 32 قال مصارعة ومعرفناش فهمنا بس من كلمة لا أطلقك إن لم تباركني إنها عبارة عن صراع صلاة إنما هوشع بيقول لا ده كان فيها بكاء وكان فيها استرحام مين شاطر يسهر طول الليل يبكي ويصارع مع الله ويسترحم ربنا وبعدين يطلع بيعرج إنما يطلع إيه في الفجر في الفجر يعني الدنيا نورت واللي هيشوف ربنا بالليل ده هيبقى تاني يوم بالنسبة له يوم جميل الحياة جديدة خالص ونور جديد يعقوب تاني يوم بيعرج إنما بيعرج ورايح لعيسو بيعرج لكن عنده سلام عجيب ويلاقي عيسو جايله جري بدل ما يموته يحضنه ويبكي عليه ايه اللي حصل اصل انا رأيت الله خلاص لازم المشاكل تتحل طبعا اذا كنت قاعد مع ربنا نفسه مشاكل ايه اللي هتقف قصادي يعيسو ايه اللي هخاف منه خلاص قد رأيت الله وجها لوجه شوفوا الصلاة والصوم تعمل ايه شوفوا السهر الروح يعمل ايه يخلي الواحد يغلب ربنا فربنا بيقول للشعب جدكم أبوكم يعقوب غلبني وانتوا النهاردة الشيطان غلبكم جاهد مع الملاك وغلب بكى واسترحمه وجده في بيت إيل بعدها على طول بقى كل شوية مذبح يعقوب بقى بيت إيل ده المكان اللي يحب يعقوب يروح فيه يرفع ذبيحة خلاص حياته عند المذبح يعقوب بعد كده وهناك تكلم معنا كأن ربنا بيتكلم بالثالوث الأقدس يعني عند المذبح في بيت إيل كان كان يعقوب يتكلم معانا والرب إله الجنود يهوى اسمه مين يربط ها حد خد باله قال له اسمك ايه قال له لماذا تسأل عن اسمي فهوشع بيقول وهو عرفنا اسمه بعد كده في لغاية الوقت ده ما كانش اتعرف اسمه كان اسمه اسمه ايه إله إبراهيم ما يعرفوش غير كده إنما بعدها بحوالي 400 سنة موسى أصر قال له لازم أقول لهم اسم قال له قول يهوى وبعدين لسه يهوى غامضة شوية فلما جالنا المسيح له المجد عرفنا الاسم كامل فهنا بيقول الرب إله الجنود يهوى اسمه وأنت أنت بقى يا أولاد يعقوب يا أولاد الإيمان يا نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب ارجع إلى إلهك احفظ الرحمة والحق وانتظر إلهك دائما يعني عندنا أمثلة جميلة أجدادنا قديسين فخسارة أن احنا نعيش عيشة الدنيا وعندنا العظمة دي أبائنا شافوا لربنا بعينيهم وتمتعوا بأمجاد أبوكم إبراهيم استهى أن يرى يومي فرأى كل اللي يستهي أن يرى بيرى وطوبى لعيونكم لأنكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فارجع إلى إلهك احفظ الرحمة والحق وانتظر إلهك دائما مثل الكنعاني يرجع تاني يوصف الخطية تاخدوا بالكم السيناريو دايما ماشي ايه ربنا بيتحسر على زمان ويفكرهم بأيام حلوة وبعدين يرجع يعاتب على اللخبطة اللي فيها دلوقتي مثل الكنعاني الكنعاني اللي هم بقى ايه اهل كنعان اهل الارض دول وثنيين بقى رمز الشر دايما في يده موازين الغش يحب ان يظلم يعني يا اسرائيل بعد كل العز ده رجعت بقيت تاني شبه الكنعاني بتحب تظلم في يدك موازين موازين غش يعني عايز بالغش وعايز بتضحك على الناس فقال فرايم إني صرت غنيا والغش خلاك غني وجدت لنفسي ثروة جميع أتعابي لا يجدون ليها فيها لا يجدون لي فيها ذنبا هو خطية يعني إيه يعني أنت فاكر إن الغنى ده كله وعمال تفتخر بالغنى وتقول ثروة تعبي يعني أنا اللي عملت لنفسي ده كله ومحدش ماسك عليا غلطة أنا أقول لك بقى إن دي كلها خطية هو خطية يعني إيه يعني الغنى اللي أنت فيه ده بدل فرحان بيه وبدل فاكره تعب إيدك وبدل فاكر إنك ما عملتش حاجة غلط كل دي خطايا كل ده غلط في غلط ده أنا اللي اديتك وأنا اللي عملتك وأنا اللي غنيتك وانت مخدوع في نفسك وأنا الرب إلهك من أرض مصر حتى أسكنك الخيام كأيام الموسم يعني ده أنا يا يعقوب إلهك من أرض مصر من زمان قوي من ساعة ما خرجتك من أرض مصر وسكنتك في خيام إمتى سكنوا في خيام في سينا في الأول لأن هم كانوا بيتحركوا في البرية 40 سنة عشان كده ده سبب عيد المظال بتاعهم عيد المظال ده عيد كبير عندهم لأنه بيفتكروا أيام الخيام أيام المظال إن ربنا ضلل عليهم في خيامهم 40 سنة ما يعني ما احتاجوش فبيقول أنا سكنتك الخيام كأيام الموسم يعني أنا رعيتك ياما واهتميت بيك وكلمت الأنبياء وكثرت الرؤى وبيد الأنبياء مثلت أمثالا يعني أعمل معاك في إيه تاني بعت لك أنبياء ده اللي بنقوله في القداس الغريغوري من أجل أرسلت لي الأنبياء من أجل أنا المريض أعطيتني الناموس عونا يعني يا ما بعت لك أنبياء وبسطوا لك الحكاية وادوا لك أمثلة الأنبياء الجزء الأخراني ده زيادة عن 20 سفر في العهد القديم أكتر كلام الأنبياء كان بأمثلة زي مثل الفخاري وزي النسر أمثلة كتير قوي في حسقيال وفي أشعية وفي أرمية وفي فبيقول كترت الرؤى يعني بقيت ابعت لهم رؤى ورا بعض عشان يقولوا لك الصح من الغلط ويعرفوك انا عاوز ايه وترجع ازاي وكترت الامثال مثلت امثال عشان ما تقولش الكلام صعب مش فاهمه شرحت لك كل حاجة بامثال إنهم في جلعاد قد صاروا إثما بطلا لا غير في الجلجال أجيب لكم الصح بالظبط إنهم في جلعاد قد صاروا إثما بطلا لا غير في الجلجال ذبحوا ثيرانا ومذابحهم كرجم في أتلام الحقل الرجم ده اللي هي رجمة الحجارة يعني و وفي كل الأماكن اللي كانت أماكن مقدسة زمان كان جلعاد ولا الجلجال بقوا يعملوا حاجات وحشة يعملوا الباطل ويعملوا الاسم ويذبحوا أوثان ويرفعوا ثيران لل... والمذابح كلها مذابح وثنية وبقت المذابح في كل حتة زي الحجارة المنطورة على كل المرتفعات وكلها علامات الشر عارفين زي ايه زي ما يبقى واحد حياته كلها شر في كل مكان وفي كل يوم في شر فربنا باصص على حياته كده بيستعرضها كل ده كل دي حجارة أوسان كل دي مذابح شر كالرجمة يعني إيه حجارة متنطورة في كل حتة وهرب يعقوب إلى صحراء آرام وخدم إسرائيل لأجل امرأة ولأجل امرأة رعى رجع تاني يفتكر إيه يعقوب فبيقول فين يعقوب لما هرب زمان هو أصلك ما بتعرفنيش غير لما تتزل لما هرب لصحراء أرام كان إمتى هو هربان من عيسو ساعتها قال يا رب وساعتها ربنا جاله في الحلم وكان خايف وكان ضعيف فربنا بيقول الظاهر كده لازم تبقى خايف وضعيف وهربان عشان تقول يا رب ساعات احنا ما بيحصلش معانا غير كده الواحد ما يفتكرش ربنا غير لما يتذل شوية لسه واحد دكتور كبير بيقول لي برضو المعنى ده يقول لي انا مش عارف في الانجيل كله غير آية واحدة بس خير لي انك اذللتني قلت له ليه بس كده قال لي هي دي اللي عرفتني ربنا هي دي الآية اللي فوقتني بعد سنين من البعد عن ربنا خير لي أنك أذللتني يعني طلع خير أنك تذل فيا ده خير فهو يعقوب لما كان مذلول كان قريب من ربنا إنما لما ابتدت تمشي معاه نسي ربنا خالص لما رجع يتذل تاني افتكر ربنا فهرب يعقوب وخدم إسرائيل لأجل امرأة يعني يا يعقوب ده انت أصلك كنت نفر كل طموحك تتجوز امرأة وعايز تخدم عشان تتجوز رحيل زمان شوف عندك ايه النهاردة غنى قد ايه واولاد قد ايه وولادك زي رمل البحر ونجوم السماء وشعب ومملكة ملهاش اخر كل ده من خير ربنا مش راضي تخدمني انا عايز تخدم الدنيا بس مش راضي تخدمني انا ولأجل امرأة رعى يعني عاش في الرعاية سبع سنين لو تفتكر وبعدين خدع ولبان في أول واحدة فخد فيها سبع سنين تاني وبنبي أصعد الرب إسرائيل من مصر ده مين بقى موسى يعني ربنا بيفتكر ذكرياته مع شعبه بيفتكر ذكرياته يعقوب أصل الاسم ويفتكر ذكريات موسى حبيبه وصديقه موسى ده كان قريب لربنا قوي فبيقول بنبي أصعد الرب إسرائيل من مصر وبنبي حفظ حفظ العهد وحفظ الشريعة لأن الشريعة نزلت في إيدين موسى فربنا استأمن موسى على شريعة العهد القديم كأن برضو أرجع تاني وأقول أنه لما الواحد يكون بعيد ساعات يصحصح بذكريات تذكرت الأيام الأولى في أيام حلوة ممكن تكون عدت عليك خسارة أنها ما ترجعش أغاظه إسرائيل بمرارة فيترك دماءه عليه ويرد سيده عاره عليه يعني بقى شعبه بيغيظه فربنا في الآخر هيسيب دمه على راسه يعني إيه يعني هي هيسيب الخطية تهلكه دمه على راسه يعني مش هينفع مش هيرفع دمه عنه مش هيرفع الخطية عنه فهيهلك بخطيته ويرد سيده عاره عليه يعني بدل انت مش عاوز غفران بلاش غفران ادخل على الدينونة وعارك عليك لما تكلم إفرايم برعدة ترفع في إسرائيل رعدة هنا يعني خوف الله زمان إفرايم ما هو ده أكبر أسباط إسرائيل جاله وقت في الأول خالص كان متدين فكان أرفع الكل كأن ربنا عاوز يقول ده أنا إفرايم كبرته أكتر من بقية الأسباط لأنه في الأول كانوا أكتر ناس متدينين فلما تكلموا برعدة ترفعوا ترفعوا يعني ايه يعني رفعتهم كرمتهم ولما أثم ببعل مات يعني بعد ما كان ماشي تقي وحلو وانا عمال اديله كرامة وارفعه بقى مشغول بالبعل البعل اللي هو الوثن فمات مات في الخطية طبعا هو الشعب لسه موجود انما في نظر الله مات يبقى هنا ربنا بينظر إلى المتمسك بعبادة الأوثان أو بالخطية أنه ميت والآن يزدادون خطية ويصنعون لأنفسهم تماثيل مسبوكة من فضتهم أصناما بحذاقتهم كلها عمل الصناع عنها هم يقولون ذابح الناس ويقبلون العجول يعني إيه يعني عمال يزيد من خطية لخطية برضو زلنا قلنا نفس المعنى تلاحظوا المعاني بتتكرر انه الخاطي الشيطان ما بيقفلوش عند حد ده عاوز يجيبوا اكتر واكتر واكتر فيزدادون خطيه ويصنعون لانفسهم تماثيل يعني الناس بتخترع خطايا في القرن العشرين في خطايا ما جاتش قبل كده في تاريخ البشريه وفي القرن الواحد وعشرين اللي ما فاتش عليه سنتين ده في خطايا جديده ما جاتش في تاريخ البشريه يزدادون خطيه ويصنعون لانفسهم تماثيل مسبوكة من فضتهم أصناما بحداقتهم يعني هم حدقين قوي كلهم حداقة كلهم فهلوة كلهم مكر إنما بيزدادوا خطية على خطية عمل الصناع يقولون ذابحوا الناس هم مش واخدين بالهم ان بعمايلهم دول مش بيذبحوا ذبايح بيذبحوا الناس فعلا الخطايا اللي موجودة حوالينا دي بتذبح الناس البلاوي اللي على النت دي بتذبح الشباب فعلا المعنى ده دقيق الشهوات اللي موجودة حوالينا دي بتخنق الناس بتخنق الأجيال اللي طالعة المخدرات دي اللي ما- ما- مش عارفين أولها من آخرها بتذبح الناس ذابحوا الناس ويقبلون العجول العجول اللي هي ايه تماثيل الشر الشياطين بقى فن- فشوفوا بيشتغلوا لحساب ابليس يقبلون الشياطين يعني بقوا يحبوا الخطيه جدا وبقوا يعبدوا الشيطان ويذبحوا الناس عباده الشيطان دي واخده اشكال والوان لذلك يكونون كسحاب الصبح وكالندى الماضي باكرا كعصافه تخطف من البيضر وكدخان من الكوه سحاب الصبح او الندى جاء قبل كده المعنى ده انه ايه حاجة على على السريع كده هتطير تلاقي سحاب الصبح انما يا دوب الشمس تطلع شوية تختفي والندى ده ما يكملش ساعة ساعتين وخلاص اول ما الشمس تشد ما تلاقيش ندى يعني ايه بخار يظهر ثم يضمحل صوت عالي وهوسة ودوشة وتكنولوجيا وعلم وفلوس ودولارات و... وبعدين كل ده بخار يضمحل دخان من الكوة زي الدخان اللي طالع من الشباك كده اه دخان والعصافة اللي هي العصافة عارفينها زي اللي أظن قشر القمح والحاجات دي يعني بقايا ال- البذور فبتطير بتطير بسرعة من المخازن وأنا الرب إلهك من أرض مصر يعني أنا إلهك من زمان أنا إلهك إله معموديتك أنا اللي دعوتك باسمي وانا اللي حطيت اسمي عليك وانا اللي اشتريتك وانا اللي فديتك انت ناسي ده كله والها سواي لست تعرف ولا مخلص غيري محدش هيخلصك غيري كلمة جميلة قوي وسهلة وبسيطة لا مخلص غيري ما تفتكرش في حد هيخلصك لا من يأسك غير ربنا ولا من حزنك ولا من قلقك ولا من خطيتك ولا من مشكلتك ولا من وحدتك ولا من ضعفك ولا من شهواتك ولا, ولا من أي حاجة خلاص من أي حاجة لا مخلص غير حط أي مشكلة أو أي خطية أو أي حاجة غلط في الدنيا مش هتلاقي لها خلاص غير في ربنا أنا عرفتك في البرية في أرض العطش بيفتكر بقى برضه إيه البرية برية سينا أرض العطش ساعة ما الشعب جاع وعطش وزعقوا مع موسى وموسى قال له يا رب الحق قام قال له طب اضرب الصخرة طلع مية قال له انت بتنسى ده انا شقت لك صخرة طلعت مية خليت الطبيعة تتغير كلها عشان خاطرك السماء بقت بتمطر اكل كل ده نسيته صحيح احنا في حياتنا معجزات كلنا انما بننسى وبنكبر دماغنا ون- ونهمل ونتمسك بالشر ازاي شعب زي شعب اسرائيل شاف معجزات ما شافهاش شعب ابدا ي- بسهولة كده ينسى ربنا ويعمل الاوثان ويغيظ ربنا كل يوم وربنا يفضل يقول له ده انا الهك من مصر ده انا بتاع البرية ده انا بتاع العطش كل ده اتنسى لما رعوا شبعوا شبعوا وارتفعت قلوبهم يعني ايه لما كانوا عاوزين اديتهم لكن اول ما خدوا نسيوني وبيحصل معانا كده برضه تتزنق تصرخ تصوت وتندر وتصوم وربنا طبعا يرق بسرعة يقول لك حاضر ويستجيب وبعد كده لا من شاف ولا من دري لذلك نسوني الإنسان متعب في الحتة دي إنه بينسى بسرعة فأكون لهم كأسد أرصد على الطريق كنمر أصدمهم كدبة م- مسكل الدبة المسكل اللي هي يعني دبة هيجة عاوزة تاكل أي حد وأشق شغاف قلبهم وآكلهم هناك كلبوة يمزقهم وحش البرية كلها تشبيهات عن غضب ربنا زي ال- ال- الغضب الحيو... ال- لما يكون حيوان هائج ربنا عاوز يصور لهم قد كده ربنا صعبان عليه وغضبان هلاكك يا إسرائيل هلاكك يا إسرائيل إنك علي على عونك يعني أنت هتهلك لأنك اتقلبت علي أنا أنا عونك أنا أبوك أنا اللي فديتك أنا المعين بتاعك وأنت بقيت علي ضدي فده هلاك ليك أين هو ملكك حتى يخلصك في جميع مدنك هنا الملك مقصود بمين بقى ملك الدنيا مين لا الشيطان أو كل ملك أرضي هات لي يا سيدي الملك بتاعك ده خليه ينفعك هات لي رئيس هذا العالم إن كان هي يسندك أين هو ملكك حتى يخلصك في جميع مدنك وقضاتك حيث قلت أعطني ملكا ورؤساء أنا أعطيتك ملكا بغضبي وأخذته بسخطي برضو غالبا إشارة لمين ساول أنت أصلك زنيت فديتك ملك بغضبي يعني ما كانش من قلبي اللي هو شاول وأخذته بسخطي يعني في الآخر هلك بغضب ربنا بسبب برضو فساده شاول هلك في الآخر مات في الحرب موتة وحشة آه وكان آخر حاجة لجأ للأرواح الشريرة يتعامل معاها فكمل على حياته خالص اسم فرايم مسرور خطيته مكنوزة مسرور عارفين السرة يعني زي كيس فلوس كده ويسروه كده يعملوه سرة يعني يعني خطاياه عاملة زي الكنز يعني ايه يعني ما مرصودة ومتحوش وهم فاكرينها كنز انما الكنز ده في ايد ربنا هلاك لأن الخطية دي ما اتشالتش محدش تاب عنها فمسرورة أو مكنوزة خطيته مكنوزة يعني أنت بتكنز إيه زي النهاردة لا تكنزوا كنوزا على الأرض خطايا, خطايا الناس مكنوزة مرصودة مسرورة أمام الله من غير توبة إنما التوبة تشيل مخاض الوالدة يأتي عليه هو ابن غير حكيم إذ لم يقف في الوقت في مولد البنين يعني إيه يعني هتيجي أيام صعبة قوي زي المخاض آلام الولادة وهو ابن غير حكيم يعني يا ريته مع الآلام الشديدة دي لحق يتوب في مولد البنين الولادة هنا كتير ما تكون إشارة ليوم القيامة فقبل القيامة في آلام المخاض مبتدأ الأوجاع في بعض الترجمات مقصود بها بداية مخاض الولادة المسيح له المجد لما اتكلم عن الأيام الأخيرة قال تيجي فترة اسمها مبتدأ الأوجاع زلازل وأوبئة وحروب واضطهادات وبعدين تبتدي بقى الأمور تتضاعف بسرعة ارتداد عظيم وضيقة شديدة واضطهاد شديد وبعدين النجوم تخبط في بعض فالمفروض لما تلاقي مخاض الولادة ده تعرف ان الحكاية على الأبواب خليك حكيم واعمل ايه وتوب لكن ابن غير حكيم شايف المخاض وما استغلش الوقت قبل ما يتولد فاهمين قبل مولد البنين يعني ايه يعني ما لحقش يتوب مع انه ابتدى يشوف المخاط يعني الجرايد اللي يقراها يحس ان القيامة بكرة كل الجرايد اخبار مزعجة مش كده درجة في ناس النهاردة كتير بتمنع عن قراءة الجرايد بسبب الاكتئاب المتفشي لان الاخبار متعبة جدا حروب واوبئة وزلازل ومجاعات وشر طيب ما هو ده اللي المسيح قال عليه قال لما تقروا الحاجات دي او تشوفوا الحاجات دي انظروا الى انفسكم مش مهم تعرف هيحصل ايه مش مهم المسيح هيجي امتى المهم لما تشوف الحاجات دي في رسالة واحدة بس انظر الى نفسك يعني الحق نفسك يعني جهز نفسك بسرعة توب لكن خليك ابن حكيم لانك لو غير حكيم الوقت ده هيعدي وهيسرقك وتفاجأ بيوم القيامة انه جه او يوم النهاية جه وانت ما لحقتش تتوب من يد الهاوية أفديهم شوفوا الكلام فيه تبكيت شديد وفي وعود ورجاء و... من يد الهاوية أفديهم من الموت أخلصهم ده اللي يرجع لي لو بيموت هنقذه ولو مات فسيحيا يعني حتى لو مات في الخطية هقومه حتى لو الخطية كملت عليه ودفنته هقومه أين أباؤك يا موت أين شوكتك يا هاوية ودي الكلمة اللي خدها بولس في كورنثوس اللي احنا حافظينها أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية أصلها هو شعبرته يبقى في كام آية كده مهمين احنا حافظينهم في العهد الجديد ينتسب لهوشع زي من مصر دعوت ابني زي يقولون للجبال غطينا واسقطي علينا هنا كمان يقول أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوية يعني ربنا بيوعد التائب إن الموت ما يقدرش عليك وشياطين الدنيا ما تغلبكش بس ارجع لي تختفي الندامة عن عيني يعني ايه يوم ما هترجع لي وهغلب الموت مش هيبقى مش هتندم ابدا انت مش هتندم وان كان مثمرا بين اخوة تأتي ريح شرقية ريح الرب طالعة من القفر فتجف عينه وييبس ينبوعه هي تنهب كنز كل متاع شهي يعني ايه يعني ما تنبهرش بالثمر اللي حواليك ما تتغشش ان اليومين دول الدنيا ماشية والفلوس بتجري والناس بتضحك عليك بكلام حلو إن كان مثمرا ستأتي رياح شرقية حاسب هيجيلك رياح شرقية خمسين كده تقلب الدنيا كلها وهتجف العين العين عين المية كانوا يعني ساعتها عايشين على عيون مية ما كانش في يعني صرف وكلام من ده فأنت عايش على عين مية فاكر أنه العين ده تفضل على طول كده مفتحة لا دي عين من الدنيا مية الدنيا هتنسف كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا وييبس الينبوع انت شايف الدنيا هتدي لك على طول لا الدنيا مش هتدي على طول هي تنهب كنز كل متاع شهي الخطية هتاكل كل كنز عملته كل شهي حوشته هينهب نهبا ومش هيبقى لك حاجة أبدا بس تلحق اعرف الحاجات دي دلوقتي عشان تتوب بدل ما تكتشفها في الآخر وما تلاقيش زمان للتوبة تجاب السامرة لأنها قد تمردت على إلهها بالسيف يسقطون تحطم أطفالهم والحوامل تشق يعني عقاب شديد ودينونة رهيبة على اللي يرفض التوبة آخر إصحاح بقى كله رجاء وكله تعزية ويعني لو نسيتوا كل هوشع ما تنسوش بقى الكام آية اللي جايين دول ده ملخص السفر كله اصحاح 14 ارجع يا اسرائيل يعني بعد ما كل اللي قاله ربنا وقال له هعمل فيك وهسوي وبعدين يرجع يقول فين ايام زمان وبعدين يقول اخر الكلام يقول له ايه ارجع يا اسرائيل للرب الهك لانك قد تعثرت باسمك يعني انت اتبهدلت بخطيتك ارجع كفايه بقى خذوا معكم كلاما وارجعوا إلى الرب ربنا مش محتاج هدية زي الأوثان ولا محتاج ذبيحة زي بتاعة اليهود ولا محتاج تجيب كل فلوسك مثلا لا لا هات كلمتين وانت جاي كلمتين يشتروا ربنا كلمتين يفتحوا السماء خذوا معكم كلاما الحكاية سهلة يعني مش صعبة وارجعوا إلى الرب قولوا له ارفع كل اسم هيحفظنا كمان الكلام اللي نقوله طلب الرحمة لوحده يفتح كل حاجة يديك كل حاجة المأمورية مش صعبة انت مستصعب التوبة ليه ده انا مش بقول لك يعني اعمل واعمل واعمل وبعدين يبقى ربنا يبص في طلبك هات كلام وتعالى خذوا معكم كلاما اللي جاي معاه كلام اعتراف هيتقبل واللي جاي معاه طلب رحمة هيتقبل واللي جاي يقول له يا رب ما تخلينيش اغلط تاني هيتقبل واللي جاي بيقول له يا رب انا مكسوف منك هيتقبل واللي جاي بيقول له يا رب انت اديتني كتير قوي انا ما استاهلش هيتقبل خذوا معكم كلاما وارجعوا الى الرب قولوا له ارفع كل اثم واقبل حسنا يعني ايه اقبلنا حسنا يعني خلينا في عينيك زي ما خلقتنا نظر الله كل شيء وأنه حسن جدا يعني ارجع بص علينا كده بعين رحمتك بعين متحننة انظر إلى ضعفي زي اللي بنقولها في صلاة نص الليل اقبل حسنا يعني ارجع اقبلنا تاني فنقدم عجول شفاهنا احنا مش هنقدم عجول شوفوا مع ان في العهد القديم ما عندهمش حاجة اسمها ذبيحة إلا العجول يعني إنما هو لقط بالروح القدس طبعا أنه الحكاية مش عجول وذبايح لا الحكاية تسبيح وكلام هو ده اللي فرح ربنا القلب المنكسر المتواضع لا يرزل الله ده اللي قاله بولس في عبرانيين لما قال ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاه معترفة باسمه دي ذبيحة العهد الجديد الذبيحة بتاعتنا شوية كلام تصور مش محتاج انك تروح وتشتري وتشيل وتحط وتخزن وت... وتملح وتحرق وتحرق الحكاية اسهل من كده هات قلبك واحرقه وقول كلام حلو قدام ربنا واركع قدام ربنا وتبقى الحكاية عجول شفاهنا نقدم عجول شفاهنا يعني ذبائح بكلامنا يبقى الواحد بيقدم نفسه ذبيحه قدموا أجسادكم ذبيحة قدم أفكارك قدم كلامك قدم دموعك قدم سجودك قدم جسدك صومك نقدم عجول شفاهنا لا يخلصنا أشور ده هم بقى اللي بيقولوا المفروض يعني يقولوا كده يعني خلاص يا رب خلاص مش ممكن نفكر في أشور تاني مش أشور اللي هينفعنا أبدا لا الفلوس ولا الدنيا لا نركب على الخيل الخيل رمز للقوة دايما الخيل رمز للحرب والقوة كانت الحرب الفرسان أقوى حاجة زمان في زمانهم يعني القوة البشرية مش مش هنفكر فيها الاهتمام بالجسديات مش هيشغلنا تاني ولا نقول أيضا لعمل أيدينا آلهتنا هنحرم يا رب نقول اللي عملناه بإيدينا انتوا آلهتنا شغل إيدينا تحت رجلينا إنما مش فوق راسنا إنه بك يرحم اليتيم كلمة جميلة قوي بك يرحم اليتيم يعني ايه يعني احنا يا رب زي اليتمى ارحمنا كأننا يتمى الكلمة دي قالها المسيح له المجد لما قال لا أترككم ايه يتامى لأن الإنسان اللي داق ربنا قوي يحس من غير ربنا انه يتيم الإنسان الروحاني اللي عاش مع ربنا الخطية تيتمه تحسسه انه ملوش حد لكن اول ما يرجع بالتوبة يرحم اليتيم يشعر انه رجع له ابوه تاني انه بك يرحم اليتيم انا اشفي ارتدادهم احبهم فضلا هقف شوية فيها برضو انا اشفي ارتدادهم هم ارتدوا بكل معاني الخطايا يعني وارتدادهم ده جرح ربنا جامد وبهدلهم وخلاهم مملوئين بالأمراض والأوبئة واللخبطة كلها إنما أنا هشفي كل حاجة حصلت كل آثار الخطايا صلح أنا أشفي ارتدادهم شوفوا كلها وعود دلوقتي عمال يقول ارجعوا بس وكفاية كده وهات كلام معاك وانت جاي كلام حلو قوي هات كلام وانت جاي مش اكتر من كده وأنا أشفي ارتدادهم أحبهم فضلا فضلا يعني إيه يعني بدون سبب وبدون استحقاق هكذا أحب الله العالم هكذا دي معناها في يعتقد في الترجمة أنه بدون سبب وبدون فضل من الإنسان إنما هو فضل من الله أحبهم فضلا إذا هي نفس روح العهد الجديد برضه ليس نحن أحببنا الله بل هو الذي أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا لو سألت ربنا بيحبنا ليه ملهاش إجابة ملهاش إجابة مفيش ولا حاجة عدلة تخلينا نقول ربنا بيحبنا عشان عشان إيه مفيش حاجة لا محتاجنا ده احنا مغلبينه إنما أحبهم فضلا هكذا أحب الله العالم يقول في يوحنا 13 قبل ما يخسر رجليهم إذ كان قد أحب خاصته أحبهم إلى المنتهى طب ليه مفيش سبب طب قد إيه إلى المنتهى عشان كده كلام مريح إلى الأبد رحمته لأنه يحبنا فضلا يعني احنا بنحبه لأنه هو حبنا إنما هو لما حبنا ده فضل منه ما, ما, ما فيش أي امتياز عندنا يقول كده لأن غضبي قد ارتد عنهم هرجع في غضبي هرجع في كلامي تاني أنا هددت ووعدت وتوعدت إنما غضبي يرتد بس كل ده عاوز توبة ارجع لربنا بقى أكون لإسرائيل كالندى يزهر كالسوسن ويضرب أصوله كلبنان الصورة بقت بقى مشرقة خالص بعد ما كان في كلها حاجات صعبة يعني ربنا بيقول أوعدك إسرائيل هبقى بالنسبة لك زي الندى يعني هتلاقيني كده رقيق خالص في التعامل معاك هكون لإسرائيل كالندى والندى زي المطر والمطر دايما إشارة لعطايا الروح القدس الروح القدس يشبه أحيانا بالمطر إنما هنا الندى يعني إيه يعني ربنا بيتعامل معانا بمنتهى الرقة أنت لسه مبتدئ يشجعك ويطيب خاطرك ويحسب لك كل خطوة ويظبطك كالندى يديك على قدك يزهر كالثوسن الثوسن دي من ال ال ال الورود الجميلة قوي وتلاقوا فيها كلام كتير في سفر النشيد ويوصف العروسة كأنها سوسنة سوسنة البرية هي مقصود بيها زهرة جميلة قوي فبيقول ان اسرائيل انا هكون له زي الوردة الجميلة عشان يبقى هو شبهي فاهمين الفكرة يعني نفس الوصف اللي يتقال على ربنا يتقال علينا ليه عشان احنا المفروض نبقى شبهه فأكون لهم كالسوسن يعني عشان يبصوا عليا ويقلدوني يعني هيشوفوا الجمال صح عشان هم كمان يتجملوا صح ويضرب أصوله كلبنان يعني مش هفضل بقى سايب الدنيا تلطش فيه والبلاد تقصره وتسبيه وتذله ده هيبقى له أصل هيبقى فيه حجر زاوية هيبقى المسيح له المجد ساكن وسط شعبه هتبقى الكنيسة مبنية على جبل فيضرب أصوله كلبنان لبنان كانت زمانها بلاد جميلة قوي ومستقر تمتد خراعيبه خراعيبه يعني أغصانه ويكون بهاؤه كالزيتونة يعني الكنيسة تمتد بأغصانها تلاقي كنيسة العهد الجديد عمالة تسحب في العالم كله من كل لسان ومن كل شعب ومن كل أمة ويكون بهاؤه كالزيتونة كل التشبيهات بقت جميلة قبل كده كانت البقرة الجمحاء والحمامة الرعناء والحمار الوحشي المعتزل بنفسه والنسر اللي جاي على بيت ربنا وكلها حاجات كده تخوف إنما هنا دلوقتي بقت الحكاية خضرة خالص تمتد خراعيبه ويكون بهاؤه كالزيتونة برضو تشبيه الكنيسة بالزيتونة إشارة لزيت المسح أو زيت الروح القدس إن الكنيسة دي قايمة على الروح القدس يعني الروح القدس الإشارة دايما ليه هو الزيت إحنا زيتونة مزيتة مزيتة يعني فيها الروح القدس مليها فضائل ومليها ثمار ومليها جمال يكون بهاؤه كالزيتونة وله رائحة كلبنان يقولوا زمانهم إن اللي يمشي في لبنان يشم الورد من على بعد لأنه خضرة وجمال وأشجار وورود طبيعية فليها ريحة البلد كلها ليها ريحة تصور بقى لما الكنيسة تبقى كلها قديسين تبقى الكنيسة كلها ريحتها حلو أبونا بشوي كامل له وعظة جميلة قوي عن القديسين ريحة الكنيسة وعظاته الجميلة القديسين ريحة الكنيسة يحكي عن كل قديس وشوف بقى عامل ريحة حلوة للكنيسة ماري جرجس ازاي مطلع ريحة حلوة قوي ماري مرقس مدي للكنيسة ريحة حلوة قوي هو ده الفكرة اللي قالها بولس لما قال نحن رائحة المسيح الزكية يعني المسيح له المجد ريحته حلوة بس محدش شممها ليه ما احنا المفروض الريح لو احنا عايشين حلوين شبه المسيح تبان الريح فتبقى الكنيسة كلها كلبنان يعني ايه البلد كلها ريحتها حلو الكنيسة كلها ريحتها حلو تتعامل مع اي حد فيها تشم ريحة المسيح يعود الساكنون في ظله يحيون يحيون حنطة يعني ايه كلمة دقيقة وعجيبة برضه اللي هيسكنوا في ظله بقى في العهد الجديد واللي هيعيشوا في التوبة واللي هيرجعوا لربنا جايبين معاهم كلام ويفرحوا قلب ربنا ويتزينوا بقى بالفضائل ويطلعوا ريحة المسيح الحلوة يحيون حنطة يعني ايه الحنطة هي الخبز او رمز الخبز والمسيح هو خبز الحياة هم يكلوه فيعيشوه تاخدوا بالكم من الآية اللي قالها من يأكلني إيه يحيا بي فيحيون حنطة أو يحيون حنطة يعني إيه يعني إحنا بناكل المسيح فنحيا بيه ومستعدين أي حد يجي يأكلنا واخدين بالكم فيحيا يحيا العالم بنا يعني الناس تعي الدنيا كلها تعيش بالمسيحيين المسيحيين هم دول هم أساس الحياة كلها في العالم برضو في ما مخطوطة من القرن الثاني اكتشف واحد وهو بيدافع عن المسيحيين قال لهم المسيحيين دول زي الروح في الجسد بالنسبة للعالم العالم ده جسد إنما روحه في المسيحيين اللي فيه المسيحيين هم روحه فهي نفس الفكرة أن المسيحي ده مدي نور للعالم ومدي روح للعالم ده كله إنما العالم بدون مسيحيين بدون نقاوة المسيح وعمل الروح القدس ده عالم شياطين ده عالم شهوات ده ده ما فيهوش حياة خالص ويزهرون كجفنة كلمة جفنة يعني كارما والكارما جت كتير في الكتاب رمز الكنيسة دايما والمسيح لا يقول المجد قال أنا الكارما وانتوا الأغصان ماشي وكل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطع فيزهرون ككارما يكون ذكرهم كخمر لبنان الخمر يعني إشارة لإيه آه خمر لبنان ده حاجة غالية قوي زمان ما حدش له دعوة بالكلام إنما مقصود بيها إنه الفرح والبهجة والتسبيح تفتكرهم بس تفتكر سيرتهم زي اللي خد له كاس يعني فاهمين ازاي يعني سيرة القديسين مزاج اه تذكر اه سيرة القديسين كده تخلي الواحد فرحان كأنه شرب آه يعني كاس يقول إفرايم مالي أيضا وللأصنام إفرايم بقى إيه خلاص بقى اتبهدل كتير المفروض يجي في آخر أيام ويقول إيه المفروض الواحد فينا يوصل للكلمة دي مالي أيضا وللأصنام يعني إلا دي إلا دي يعني ما يسيبش أبدا صنم في حياته يقول ماليش عمار خالص مع الأصنام ماليش فيها خالص ماليش تعامل مع الحاجات دي أبدا مالي أيضا وللأصنام اللي قعد قال كذا مرة إن هو أفرايم ده كله أصنام وكله تماثيل وكله أنصاب أنا قد أجبت فألاحظه يعني إيه يعني ربنا بيقول أنا جاوبته وبلاحظه أنا استجبت لكل طلباته هو بيقول لي ابعد عني الأصنام وأنا بقول له إيه حاضر يبقى التائب يقول له يا رب مش عاوز أغلط تاني يقول له حاضر هساعدك لأن كل تائب حقيقي خايف يرجع تاني وكل تائب اتمرر من الشر بيكره الخطية إنما مش قادر يثق في نفسه فبيقول له يا رب أرجوك مالي وللأصنام ابعدها عني أنا قد أجبت فألاحظه أنا بقول له حاضر عيني عليك مش هسيبهم يغلبوك تاني بس افضل ماسك فيه افضل قول لي مالي وللأصنام أنا كثروة خضراء ثروة برضو شجرة جميلة خضراء من قبل يوجد ثمرك يعني ايه انت يا اسرائيل هتثمر من خلالي انا انت هتبقى غصن حي لما تبقى لازق فيا انا فمن قبل يوجد ثمرك يعني عاوز ثمار حقيقية سيبك بقى من المراكز والفلوس تعال اغنيك اديك محبة اديك فرح اديك سلام اديك طول انا اديك لطف وداعة ايمان تعفف من قبل يوجد ثمرك لانه بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا لا يقدر الغصن أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة ده في حنا كلمت نفس المعنى من قبل يوجد ثمرك عاوز حياتك تبقى فيها ثمر الزق لربنا احنا بنصوم ليه عشان نلزق لربنا بالصوم والصلاة تقوم تطلع فينا الفضائل نثمر الغضب يتحول إلى وداعة والإدانة تتحول إلى عين بسيطة والكبرياء يتحول إلى تواضع والعصبية تتحول إلى هدوء وال وال والشهوة تتحول إلى نقاوة وطهارة إيه ده هيحصل إزاي ده كله ده ده محتاج ملايين السنين لا هو محتاج إنك تلزق لربنا تثبت في ربنا ومن قبل يوجد ثمرك بدل المية مشيت في الغصن خلاص والعصارة مشيت هتلاقي نفسك فيك ثمار مش بتاعتك مين يقول ان موسى الاسود يبقى وديع وباله طويل ده كان ما ده كان اللي يكلمه يموته انما يقال في اول حياته يعني جم شوية حرامية ينطوا عليه في قليته جم يمسكوه طبعا هو صحته كويسة لسه قام مسك التلاتة ربطهم في بعض وخدهم لرئيس الدير وقال له أنا زمان ما كنتش هعمل كده ما كانش حد يشوف لهم صاحب دول انما انا بس حشت نفسي طبعا هم شافوا رئيس العصابة بتاع زمان هم قالوا له احنا مش هنسيب الدير احنا كمان بقى موسى الاسود يهجموا عليه وبعدين يوديهم لرئيس الدير يقول له اعمل فيهم ايه ما كانش يعمل كده آه الفضائل تيجي والحاجات اللي الواحد يفتكر انها مستحيلة واحد يقول انا مستحيل ابقى ابقى هادي لا مش مستحيل من قبل يوجد ثمر التوبة ليها ثمر انما من خلال المسيح لما تلزق لربنا الصلاة والصوم والجهاد والتناول تلاقي في ثمار ابتدت تطلع غصنك ابتدى يحيا ويخضر يقول إفرايم مالي أيضا وللأصنام أنا قد أجبت فألاحظه أنا كثروة خضراء من قبل يوجد ثمرك من هو حكيم حتى يفهم هذه الأمور التائب التائب هو الحكيم وغيره هو اللي مش راضي يتوب مين يفهم يعني يلا نفهم الحكمة تقتضي أن نتوب سريعا من هو حكيم يعني ده كلام بقى في آخر السفر كله يعني خليكوا حكمة والحقوا توبوا بسرعة من هو حكيم حتى يفهم هذه الأمور وفهيم حتى يعرفها فإن طرق الرب مستقيمة كلام ربنا ما بينزلش الأرض أبدا وسكته ستريت حبش اللف والدوران ما تقولش طب بكرة لا بكرة ما تضمنوش احنا بنقول طرق الرب مستقيمة ما تقولش طب هخلي خطية كده في الدرج لا طرق الرب مستقيمة والأبرار يسلكون فيها أما المنافقون اللي هيسمعوا الكلام وبرضه مش عاوزين وعاوزين يخلوا خطية وعاوزين ياخدوا بس المنظر فيتعثرون فيها أو يعثرون فيها مش هيعجبهم الكلام مش هيعجبهم الكلام ليه لأن هم مش عاوزين التغيير هم عاوزين المنظر الخارجي بس لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين